بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين عاوز اكلمكم في ايه من مزمور بتقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي انتظارا انتظرت الرب الآية من مزمور أربعين ناخدها كده أول ثلاث آيات بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وأصعدني من جب الهلاك جب الهلاك هو الجحيم بيستخدم كتير في المزامير اللفظ ده يعني أنا كنت الطبيعي أهلك ربنا انتشلني كده وقال لي لا مش عاوزك تهلك من طين الحمأة طين الحمأة اللي هي الطين الملوث بالزبالة اللي كان يتمرخ فيه الخنازير رمز دايما لحياة الشر يعني ربنا شالني شيل كده عشان ما افضلش في القذارة دي وأقام على صخرة رجلي أو رجلي ثبت خطواتي جعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة لإلهنا كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب أنا عاوز أركز في أول ثلاث كلمات انتظارا انتظرت الرب ليه؟ قعدت أفكر كده إحنا بنستنى إيه؟ أغلبنا بنستنى من نفسنا أو من الناس أو من الدنيا والظروف أغلب الناس عايشة في حالة انتظار انتظار حاجة معينة إما من نفسك أو من اللي حواليك أو من الدنيا والظروف وغالبا ده السبب إن إحنا دايما في حالة إيه إحباط ويأس ونكد وحزن لأنه لا نفسك ولا الناس ولا الظروف بتعمل اللي أنت متمنيه لكن الوحيد اللي يفلح في الموضوع هو اللي يقول انتظارا انتظرت الرب أول واحد هو اللي بينتظر من نفسه كتير ودي أنا ملاحظها في ناس كتير وأحيانا لاحظها في نفسي في ضعفي أن الواحد بيبقى عنده كلمة كده في في دماغه بتقول المفروض المفروض أن أنا ككاهن أعمل كذا وكذا المفروض أنت كخادم تعمل كذا وكذا بعدين تلاقي نفسك مش قادر على المفروض مش عارف تعمله أو إرادتك ضعيف أو حاولت كتير وخبت فيحصل إيه بقى؟ يحصل نوع من الإحباط من النفس مفيش فايدة ما بتغيرش بزق نفسي ما بتزقش كلنا منتظرين من نفسنا ان احنا نمشي صح انتظار البر او انتظار التقوى عمالين نسمع في وعظات عمالين نجاهد ونخدم مفروض بقى نتعدل بقى مفروض ما نغلطش انما ما فيش يوم بيعدي ما بنغلطش تروح تعترف مفروض خلاص بقى تبطل الادانه تبطل عصبيه ترجع تدين تاني انتظارا انتظرت نفسي فحزنت لكن انتظارا انتظرت الرب مال إلي وسمع صراخ فاهمين الفرق ساعات الواحد يبقى رجاؤه في نفسه توقعاته من نفسه انتظاره نفسه أنا هتغير لا مش هتتغير مش هتعرف اللي بيعشم في نفسه كتير يا جماعة هو شخص يميل للاكتئاب لأن كل ما تعشم في نفسك تلاقي ان نفسك دي غلبانه قوي وضعيفه قوي ومش عارف تغير فيها حاجه من منكم يقدر ان يضيف على قامته ذراعا واحده او انتظار الالتزام والرجوله يعني ياما في الاجتماع ده أو كنت اقول لكم زمان ايه يلا كل واحد يوعد ربنا واحد انا بطلت لو تلاحظ من كتر الاحباط اللي عندي وعندكم كنت اقول لكم كل واحد يقول وعد الاقي كل الناس اللي يقول ايه يا ابونا وعدت وما التزمتش بقول ده انا مش لوحدي بقى ده ده خيبه تقيله على الكل فلقيت انه لا كفايه حكايه نوعد ربنا نوعد ربنا وكاننا يعني هنكسر الدنيا واحنا ما بنعملش حاجه فانتظار النفس ده محبط ايوه وعدت بس ما التزمتش ما طلعتش لا مؤاخذه راجل يعني لان الكتاب بيقول كونوا رجالا ده الكلام للستات والرجاله يعني ايه التزموا يعني خليكوا جدعان قلنا نسهر نسهر قلنا نصلي نصلي قلنا نعمل نعمل او انتظار التغيير كلنا بنتناول كلنا بنصلي مزامير كلنا بن... لينا اباء اعتراف متوقع تغيير ساعات تفاجأ بعد محاولات عدة انه برضو الطبع غلاب فتلاقي نفسك اتغلبت من حاجة كنت فاكر انك سبتها او بطلتها او حاجة تكسف ما يصحش تعملها وانت خادم او انت كبير او فتبقى محبط جدا ما بيحصلش تغيير ولا ايه هل التغيير ده بقى فكرة وهمية طب ما انا لسه بتضايق زي الاول ولسه بغير زي الاول ولسه بكسل زي الاول فاول نوع من الانتظار المحبط انتظار النفس اللي هو غالبا بيجي في دماغنا بكلمة كده تغيظ اسمها ايه المفروض طبعا بتبقى بتوجع اكتر لما واحد يقولها لك لما يقف الامين في الاتوبيس يقول المفروض ان احنا خدام بيبقى واحد على لسانه يقول له انا ناقصك يا يعني انت كمان هتقول لي المفروض ما انا طول النهار بقول في قلبي المفروض ومش عارف اعمله فانت كمان تقول لي المفروض او مراتك في البيت تيجي تقول لك ايه انت خادم المفروض تبقى انت عاوز تقول لها مش ناقصاك انا ضميري تعبني او انت زوجة وجوزك يقول لك يعني رايحة تخدمي ومقصرة طب ده المفروض كل ده معناه انه الواحد محبط في نفسه تاني نوع من الانتظار طبعا الاحباط من النفس ده ساعات يوصل لحاجات وحشة بقى لما تكون منتظر نفسك انتظارا انتظرت الرب لكن لو انتظارا انتظرت نفسي ساعات تتوقف عن الجهاد الاقي واحد بقى يقول لك ايه بطل اخدم بطلت تخدم ليه يقول لي مفيش فايده مفيش فايده يعني ايه يقول لي ما انا لقيت نفسي كل ما اقول درس في نفس الاسبوع اعمل عكسه مره واحد قال لي كده ف- فقال لي ما مفيش فايده قلت له لا معلش ما انت ممكن تكون بتعمل عكسه 100 مره بعد الدرس عملت 10 مرات يبقى في تحسن فلا بلاش الاحباط ده لكن ساعات الواحد من كتر احباطه من نفسه يتوقف عن المحاوله مفيش فايده بقى اصوم ليه انقطاعي شكلي ايه بفوت طول الوقت خلاص بزياده الموضوع ده المطانيات لا اعمل مره واغيب عشرة خلاص نلغي البند ده وبعدين لا ما تتوقفش عن المحاوله ما تسيبش ال- الانتظار التركيز على نفسك ده يخنقك توصل بدرجة أوحش التنازل عن المبادئ بما إني مش بتغير ومش بتحسن ونفسي دي يعني غيظاني خلينا بقى إيه ملخبطة ملخبطة بقى فنلاقي في ناس تتنازل عن المبادئ بإحساس اليأس اليأس ساعات يخلي الواحد يبيع ضميره بقى يعمل حاجات ما كانش بيعملها خالص فيدخل في حاجات أوحش من العادي لمجرد فكرة إيه ما أنا استنيت إن أنا أبقى كويس مش عارف أبقى كويس اللي هو مجموعة كده من اليأس على التذمر على الملل على الضجر على القرف على النكد على ال... على الغيرة المرة ساعات بقى واحد فيكم يبص للي حواليه يحس إن دول إيه الناس دي مالها ده كويسين قوي ده ما فيش غيري بقى اللي خيبان بقى ده الناس دي بتسمع الوعظة بتروح تعملها ده أنا عمال أسمع 100 وعظة مفيش حاجة بتتغير طبعا دي حيلة من الشيطان لأن هو لو يعرف المية كلهم برضو يعني واقعين زيه بس هو يتهيأ له أن كل الناس دي يعني جد قوي وحلوين قوي فهو بل الوحيد اللي فاشل وضايع تاني نوع من الانتظار المؤذي أنك تنتظر من الناس كتير تاني الآية بتقول إيه أنا كله عشان تحفظوا الآية انتظارا انتظرت الرب يعني إيه مش هستنى منك يا نفسي حاجة ولا ما هستنى من الناس حاجة طيب الانتظار من الناس ساعات تنتظر ان اللي حواليك يهتموا بيك وتبقى حاطط الاهتمام ده في شكل محدد النهاردة لازم كلهم هيفتكروا انه عيد ميلادي ولازم هيبعتوا لي فتلاقي واحد اللي افتكر تتكبس كبسة سودة او تقول انا النهاردة غبت اكيد هيجي لي عشرين تليفون من الخدمة بعد الشر عليك انت كويس ولا حد يسأل فبتبقى حاجة تغيظ يعني أنا منتظر اهتمام ده احنا بنطلع بقالنا سنتين مع بعض نفس الخدمة انتظار انتظار الناس ساعات تبقى عامل حاجة حلوة متوقع بقى الناس ايه هتقعد تمجد فيك وتهلل وتعظم وت... وتقول لك عملتها ازاي و... وادينا الوصفة بقى و... وتلاقي ولا خدوا بالهم أساسا ساعات تنتظر ان الناس يعذروك ساعات تنتظر ان الناس يسامحوك يعني ايه اتأخرت فأنت متوقع أن الناس تاخدها عادي يعني تلاقيهم خربوا الدنيا أو تنتظر أن هم يقدروا الظروف وتبقى أنت حاسس أنك عندك أعذار وحجج مقنعة تلاقي اللي قدامك مش مقتنعين بأعذارك ولا حججك شايفينك بتتدلع فأنت منتصر والناس دي بتحبك دول ناس حواليك يعني أنا مش بتكلم على ناس بعيدة لكن بتبقى حاجة تكبس كبسة انه اللي حواليك اللي انت مستني منهم طبطبة مستني تشجيع مستني تقدير مستني بتلاقي العكس طبعا شيء يغيظ انتظارا انتظرت الرب انتظار كمان الشركة والتواجد يعني في أي لحظة حلوة أو صعبة بتبقى مستني الشركة مستني الناس تقف جنبك بكاء مع الباكين فرحا مع الفرحين تلاقي نفسك في يوم مهم محدش شاركك او لم يتواجدوا كما توقعت ما كانوش واقفين معاك as expected انت توقعت اكتر من كده كتير فتلاقي نفسك متضايق انتظار الناس بيجيب ايه بقى برضه يجيب الاحباط كله تلاقي النتيجة بقى للأسف الغيظ يتراكم والغضب يزيد وقد تصل إلى حقد انك مش عارف تحبهم ليه هم ما غلطوش على فكره بس هم مقصرين فاهمين هم انا مش بتكلم عن ناس مؤذيه انا بتكلم عن ناس مقصره ما هي طبيعي كده ما كلنا بنقصر في حق بعض ما احنا بشر احنا بشر ولازم هنقصر بس اللي مستني من الناس كتير عمال ياخد على دماغه وعمال يتضايق كل يوم ويتكبس كل يوم ويمكن في اليوم الواحد كذا مره ليه انت حاطط هاي اكسبكتيشنز حاطط توقعات عاليه الناس مشغوله والناس في همها والناس تعبانه والناس ضعيفه والناس والناس مش ربنا مش هيقدروا يدوك اللي انت عاوزه انت عاوز كتير قوي عاوز حب وعاوز تركيز وعاوز تسامح وعاوز مش هتلاقي عند الناس مهما كانوا كل ده الاحباط من الناس ساعات يزود بقى الخطايا يخليك تقع في الادانه او تقول طب ما هم سالوا على فلان ما سالوش عليا ليه ما عندهم وقت للحاجات دي مش كان الوقت ده يبقى معايا انا وتبتدي بقى مخك يدخل في حتت كده بايخه تعذب بيها روحك وطبعا ممكن ده ينعكس على العلاقات فتلاقي اللي قدامك مش فاهم انت ليه متضايق منه ساعات كده انت مكشر في وشه بتتعامل بجفاء وهو مع في نظر نفسه ما عملش حاجه غلط بس هو ما عملش الصح اللي انت عاوزه فاهمين فهو مخضوض انت انت مالك واخد موقف مني ليه وانا غلطت في ايه وطبعا انت مكسوف تقول له اصل انا كنت متوقع ما هو الغلط عندك انت عشان متوقع مين قال لك تتوقع كل ده آه الاحباط من الناس لانه الناس بطبعها يا مشغولين يا محدودين يعني ايه فعلا الناس كتيره مشغوله والناس كده كده محدودة محدودة حتى في محبتها محدودة في مشاعرها محدودة في أفكارها محدودة في إمكانياتها في وقتها فأنت مش ممكن هتاخد كل اللي نفسك فيه ثالث نوع من الانتظار المحبط الانتظار من الدنيا في واحد بقى مش مشكلته مع نفسه قوي ولا مشكلته مع الناس هو مش مستني الظروف تفك مستني الشغل يتصلح مستني الجواز يبقى سهل مستني الأسرة تمشي طبيعية مستني يعني مستني الدنيا تتجاوب بقى أو منتظر إنجازات يعني عامل شغل وبعدين لقى أنه التعب بتاعه ما جابش النتيجة اللي هو نفسه فيها شيء يغيظ أنك منتظر أنك تنجز وبعدين حتى في الخدمة تصور أنت بتشتغل في منطقة بقالك سنة خدمة يعني وبعدين في الآخر أبونا بيقول لك أنتوا الحقيقة تعبتوا الناس متشكرين مع السلامة شيء صعب طبعا أنت متوقع أنك بتتعب وعاوز الناس تتوب وبتوصل كلمة ربنا وفاكر نفسك داخل طالع خادم بيصلي وبتاع ممكن تفاجأ بتعليق مزعج انتظار المكافآت مش لازم المكافآت المادية أغلبكم ناس الفلوس مش أهم حاجة ودي نعمة وإن كان بعضكم برضو بينتظر مكافآت في الشغل لكن المكافآت حتى الاجتماعية أو التقدير يعني الشكر مثلا العرفان برضو حاجة تكبس أن الدنيا ما بتكافئش الدنيا ما بتقدرش قوي انتظار السعادة دي طبعا بقى مشكلة جنة بلا ماء اللي كنا بنقراها في أشعية واحد دي انك انت بتجتهد بتجيب فلوس فعاوز تعمل بيتك احسن حاجة عاوز تربي عيالك عاوز بيتك حلو بس في نكد في مشاكل كل يوم الدنيا مش راضية تمشي كده سموث كده يعني ببساطة بسلاسة مليانة حفر كده فانت بتبقى محبط مش عارف تقول الغلط فين يعني اديك بتحاول والناس كويسة برضو لكن من مشكلة لمشكلة من هم لهم يبقى الإحباط من الدنيا ده عبارة عن مشاكل ورا بعض هموم ورا بعض خسائر غير متوقعة برضه واحد يكون الدنيا ماشية وبتاع وبيخدم وفجأة يلاقي العربية اتسرقت ولا العربية اتخبطت ولا ومش عارف تكون لسه مصلحة التلاجة تلاقي الحنفية باظت ولا مش عارف الماسورة اتكسرت حاجات تغيظ برضه يعني مش ملحقين كل ده طبيعة الدنيا كده إحباطات لأننا ننتظر إيه مش بننتظر ربنا انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخ أين الحل الحل في الفكرة دي فاكرين الآية اللي بتقول منتظر الرب يجددون قوة منتظر الرب يجددون قوة نفسي أنتم وأنا نوصل دايما مش مستنيين حاجة إلا من ربنا ولا من نفسنا عاوز اقول له يا رب مش مستني نفسي تتعدل دي بتاعتك اعدلني براحتك انا ياما انتظرت مش راضي اتعدل ومش مستني الناس تحبني ما هم برضو على قدهم ومش مستني الدنيا تمشي كويس ما مش هتبقى دنيا لو مشيت كويس انا مش مستني غيرك انت كويس وانت اللي فيك الحل وانت اللي عندك الشفاء وانت اللي تشبعني وانت اللي تفرحني وانت اللي تحل المشاكل وانت اللي تدخلني السما في الاخر اذا انتظارا انتظرت الرب معناها تعال نركز ونقول اللي قاله الكتاب معك ايه لا اريد شيئا على الارض مش عاوز ابص لحد غيرك مش عاوز استنى حاجة من حد غيرك ولا حتى الحب ولا حتى التقدير ولا حتى الاهتمام ولا التعزية من بشر معزون متعبون كلكم أنا عاوزك تبقى أنت الكل في الكل يا رب تعالوا بقى ناخد كام قاعدة كده نختم بيهم قبل ما نصلي تحت شعار انتظارا انتظرت الرب ليه بقول لك ما تستناش نفسك استنى ربنا أو ما تستناش الناس استنى ربنا ما تستناش الظروف استنى ربنا ربنا الوحيد الوحيد اللي بيقبلك ودلوقتي زي ما انت يعني أقول لكم حاجة 70% على الأقل من الموجودين مش راضيين عن نفسه ما كانش 100% مش قابلين نفسنا مش قابلينها كل واحد بيتمنى نفسه يبقى حاجة غير كده متغاظ من روحه ودايما عشمان بكرة هصلح وأعمل إيه رأيك إن ربنا مش متغاظ منك أنت فاهمه غلط ربنا باصص لك بحب واحد يقول لي انا ده انا بقى لي اسبوع مش عارف اصلي ايوه ستيل مين قال لك ان ربنا عشانك منك ما مش عارف تصلي باصص لك بغيظ مثلا يعني هي صلاتك هتزوده لا هو بيبص لك بحب انت ابنه ده هو انت صعبان عليه عشان انت متضايق متغاظ من نفسك لكن هو بيقبلك زي ما انت ودلوقتي مش مستني لما تبقى حاجة تاني عشان يقبلك انت دايما مش قابل نفسك الا في صورة في خيالك انت مش قابل نفسك الا في صورة مجازية وهمية انما ربنا قابلك دلوقتي زي ما انت بكل العيوب بكل التقصيرات وده مش معناه انه بيقولك خليك وحش لا بس بيقولك انا بحبك نقطة نقطة يعني ايه مفيش شرط مفيش طلب انا بحبك بس خلاص انت ابني وانا بحبك الموضوع ملوش علاقة بقى كويس مش كويس خدمت عدل ما خدمتش عدل صليت كويس ما صليتش في الآخر يا ابني مش فارقة كتير أنا بحبك تاني مفهوم مهم محتاجين نراجعه انتظارا انتظرت الرب لأن ربنا هو الوحيد اللي مش مستني منك كتير أصارحكم يا جماعة احنا بنطلب من نفسنا كتير والناس بتطلب مننا كتير انت متوقع من نفسك كتير انت اصلك مش واخد بالك انت ضعيف قوي فكونك متوقع من نفسك كتير لا مؤاخذة انت مغشوش في روحك انت فاكر نفسك هتكسر الدنيا وهتغير في طبعك وهتعمل اللي ما تعملش ما انت بقالك ستين سنة بتقول كده لسه ما خدتش بالك بطل تنتظر من نفسك كتير لأن ربنا نفسه قدوس القديسين مش منتظر منك كتير مش منتظر كتير يعني ايه كوباية مية بتفرق معاه ارحمني يا رب بتفرق معاه لما سأل بطرس بتحبني قال له بحبك خلاص بتفرق معاه يا رب ده لسه من اسبوعين انكرك معلش يعني لما اقول لك بحبك خلاص ايوه خلاص ايه ده امال احنا عمالين نهري وننكت ونشرح في روحنا ونخبط ونرزع حبيبي انا مش مستني منك كتير وانا مش عارفك انا عارف اللي فيها ما انت بني ادم وضعيف وغلاط وتوعد وتخلف و... وتبقى في لحظة فرحان قوي وتاني لحظة مكبوس وآخرك وحالتك حال وبتسمع للشيطان أكتر ما بتسمع لي ما أنا عارفك عارفك وعجنك فربنا مش منتظر منك كتير تاني محدش ياخدها بطريقة مؤذية انه خلاص بلاش نجاهد وبلاش نحاول اظنكم كلكم فاهميني مش ده الغرض خالص انا بس هي رسالة رجاء انك تبقى عارف ان ربنا بيبص لك بحب مش مستني منك كتير اقل محاولة منك هتفرق معاه كتير ثالث نقطة مهمة انتظارا انتظرت الرب الله يشفق عليك في لحظة يأسك لما بتكون وحش قوي ملخبط قوي مقصر قوي بتبقى متغاظ من نفسك قوي وغالبا الناس بيكملوا عليك لانه شايفينك زهقان من عيشتك وما بتعملش حاجة كويسة فبيرزعوك كلمتين كمان على الماشي الوحيد اللي واخد موقف عكس كده بس انت مش واخد بالك ربنا ربنا مع المنكسر بيبقى يعني عاوز يشيله من على الارض شيل المرأة الخاطية اللي بتبكي بحرقة على رجليه وهي مش طايقة الماضي وسمعان التاني باصص لها بقرف وعمال يهمهم ربنا يسوع شايفها بتحبه قوي ومبسوط بيها جدا وقال كلام ما قالوش للقديسين ايمانك خلصك غريبة قوي الموقف ده ما انت اصلك مش واخد بالك من ربنا ربنا يشفق عليك في لحظة يأسك لابن الدار راجع قرفان من روح كل في دماغه انا ايه اللي عملته ده انا كنت مجنون يوم ما عملت كده ازاي جرحت ابويا ازاي ضيعت الفلوس ازاي خربت الدنيا ازاي هبص له في وشه ازاي الموقف عكسي ابوه اشفق عليه ده راجع حافي يا عيني ده راجع ما كلش بقاله شهرين مع الخنازير جري عليه وحضنه وعمل له وليمه الله يشفق عليك في لحظه ياسك عشان كده يهوذا ما فهمش ربنا ربنا كان خايف ربنا يسوع كان خايف على يهوذا كان بيحبه جدا وكان عاوزه يطلع بره تركيزه على نفسه عاوز يقول له يا ابني لو تعرف بحبك قد ايه لو تعرف ان كل اللي عملته ده ما يفرقش عندي خالص يفرق عندي ترجع لي تاني يفرق عندي تشتغل معايا تاني حتى لو بعتني حتى لو خنتني ما ياما ناس هتخني وتعمل انما انا ما كل اللي يفرحني ترجع لي لكن يهوذا ما, ما شافش غير نفسه كان منتظر من نفسه كتير كان منتظر يبقى كويس هو مش عارف يبقى كويس والناس انتظرت منه وهو طبعا مش عارف يبقى كويس في نظر حد لو عرف بس المسيح باصص له ازاي ما كانش انتحر الله اقرب لك من المقربين انتظارا انتظرت الرب ليه بص ما تستناش الناس استنى ربنا لانه ربنا اقرب انت النهارده في ناس حواليك بتبقى متضايق او تعبان عاوز تشكي وبعدين تيجي تشكي تلاقي اللي حواليك ما صعبتش عليهم قوي فتبقى متغاظ طب اعمل ايه يعني اقطع روحي عشان تحس ان انا تعبان ما هو حبيبي انت بقى بتبهدل روحك ليه ما عندك واحد بيطبطب طول الوقت وقريب قوي قريب انت ليه بتروح للبعيد تقعد تبعت تليفونات ومسجات عشان يردوا عليك تتكلم ويقولوا لك مشغولين وتقول له عاوزك يقول لك مش فاضيلك الكبس ده كله ما في واحد فاضي وقاعد فاضي ومريح بجد وبيحب بجد وبيطبطب بجد انتظارا انتظرت الرب ليه بتروح بعيد ليه بتقعد تدور في الدنيا تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا ليحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء سايبين المية اللي ببلاش ومية حلوة ومية مشبعة وفي الآخر عمالين يحفروا ويعذبوا روحهم نقطة كمان انتظارا انتظرت الرب الله يريدك سعيد ويريدك معه إلى الأبد الله يريدك سعيد ويريدك معه إلى الأبد ركزوا يا أحبائي على إرادة الله من أجمل آيات الكتاب أو إعلاناته امبارح كنت مع العيال الصغيرين في الخطاطبة فوق سوهاج وقعدت أحفظهم الآية بتاعت الله يريد إيه أن الجميع يخلصون مهما الدنيا لخبطت في وشك ارجع افتكر الآية دي هو ربنا عاوز ايه عاوزك في السماء وعاوزك مبسوط اي اب عاوز عياله مبسوطين عاوزك دلوقتي فرحان وعاوزك معاه في السماء مفيش اجابة تالتة تقريبا طب ما هو افتكر كده خلاص تتضايق ليه لما بتتضايق انت بتعمل عكس ارادته قريت لفيلسوف روسي كده كلمة يقول فقدت المسيحية قوتها حين راح الفرح من المسيحيين فقدت المسيحية قوتها حين راح الفرح من المسيحيين لأنه مفروض نبقى فرحانين إذا كان ربنا بيحبنا ومعانا وكتب لنا أسمائنا في السماء مفروض ما نسيبش الدنيا تضايقنا لكن احنا عشان مستنيين من نفسنا ومستنيين من الناس ومستنيين من الدنيا عمالين نحزن ونتعكنن وبالتالي ما عدناش فرحانين فما بقيناش مبشرين الله يريدك سعيد وبالتالي معناها انسى نفسك وما تركزش في روحك الله يعمل داخلك يعني ايه تصور انك انت قعدت يومين مش عارف تصلي بتفتكر بقى انه خلاص الدنيا خربت طبعا ما حدش ياخد كلامي انا عارفكم بت... ما بتصدقوا انما ايوه انت ما صليتش بقالك يومين او ما قريتش ما قريتش الانجيل بقالك اسبوع او غطست اسبوعين ما تناولتش او ملخبط هو انت فاكر ده معناه ان ربنا بطل يشتغل عليك لا ده في شغل جواك برضه ربنا بيشتغل عليك من جواك الروح القدس لا يهدأ ولا ينام بيشتغل عليك فحتى لو انت كسلت ونمت هو برضه شغال هي دي مفهوم النعمه ربنا مش هيس بالساهل كده هيقول لك خلاص اتفلق لا اتفلق دي بتاعت البشر دي مش بتاعت ربنا ابدا فربنا هيفضل وراك لغايه ما ترجع تصلي تاني ما حصلش حاجه فبتدينا رجاء ان ربنا بيشتغل من جوانا بيشتغل علينا كمان بيشتغل في الناس اللي حوالينا وانت فاكر انت اللي هتغير الناس لا ربنا اللي بيغير وبيشتغل في الظروف كل الظروف محسوبة بمنتهى الدقة عشان توصلك للسماء إذا ربنا شغال لوحده سيب إيدك شوية بقى وسيبه يشتغل براحته اشتغل عليك وعلى اللي حواليك وعلى الدنيا كلها أخيرا أقول إيه أنت دايما لما بتبص ورا بتتحسر العمر راح اليوم راح الخدمة مش عارف إيه الحسرة دي دي شغلتنا احنا كبشر ربنا على فكرة ما عندوش المعنى ده خالص الله يعتبر كل يوم حياة جديدة كأنك لسه مولود وبيبص لك بنفس بصة الأم اللي بتاخد طفلها لأول مرة تشيله كده حب ومستني منك حياة جميلة مش مهم امبارح مشي ازاي ما تقعدش تتكلم على امبارح ما بيحبش يسمع هو في امبارح أنسى ما وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض انتظارا انتظرت الرب مش هتلاقي زي ربنا دايما ايجابي يقول لك خلينا في بكره مش مهم امبارح طب امبارح اصل يا رب يا سيدي خلاص مفيش امبارح ده انساه بقى بكره بكره حلو النهارده حلو خلينا نشتغل في المفيد يعتبر كل يوم بدايه جديده ولا ينظر للوراء فانت كمان ما تبصش ورا كتير لو بصيت ورا بص بس من منظور احسانات الله قد ايه حبني وقد ايه شالني وقد ايه سطر عليا لكن ما تقعدش تتحسر على الماضي لأن ده غالبا بيوجع قلبك بدون فايدة انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي أدعوه كل أيام حياتي